ثروتنا والرحمة اسم ومسمى أضحت مفتاح سعادتنا للمرضى في الرحمة أمل يهدي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أحبائي وأعزائي مشاهدي قناة الرحمة الفضائية أهلا ومرحبا بكم يسعدني أن ألتقي بكم دائما في برنامج عيادة الرحمة وهدف عيادة الرحمة وقناة الرحمة هي تثقيف من يشاهد آه، هذه القناة العظيمة المنتشرة في بقاع الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا آه، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الوقت مثمر ويجعله الله سبحانه وتعالى مجلس علم وقال صلى الله عليه وسلم مجلس علم خير من الدنيا وما فيها فإن شاء الله هيكون وقت معنا مثمر فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وعلى آله فاللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله يا جد الحسنين وعقيلة بني هاشم ستنا السيدة زينب وأشهد أنك نبي ومعلم وقائد اللهم احشرنا معك آمين يا رب العالمين واجعل هذا الوقت وقت مثمر لكل من يشاهدنا إن شاء الله طبعا أحبائي مشاهدي قناة الرحمة الفضائية التقيت بكم في حلقات آه، عديدة بفضل الله على هذا البرنامج في الأسابيع الماضية وكنت تحدثت معكم عن موضوع كان يهم كل بيت وهو التسنين في الأطفال وطبعا آه، شرحناه آه، في أكثر من حلقة وأتمنى أن كنا استفدنا ممن شاهد هذه الحلقات أن يكون يستفاد منها لأن التسنين في الأطفال هو له دور كبير في جمال وأسنان آه، الطفل الأسنان المستديمة آه، وعدتكم في الحلقات السابقة ان احنا ان شاء الله هيحكم نصيب اذا كان كان لي في العمر بقية وكان لي في العمر الحمد لله والتقيت بكم تاني بحيث ان شاء الله تاني وتالت ومش هينقطع بينا اللقاء آه، ابدا باذن الله وناتي لكم بما هو جديد في عالم طب وجراحة وزراعة وتجميل الاسنان النهاردة هنتكلم بقى ان شاء الله عن موضوع جميل بيشغل كل الناس والناس بتسمع عليه بس مش عارفة ايه هو نسبة نجاحه قد ايه وهل ينفع لكل الناس ولا له ناس معينة ولا له شروط ولا ايه الحكاية هي زراعة الاسنان طبعا تعرفوا ان موضوع زراعة الاسنان مش في الاسنان بس دلوقتي العلم كل لحظة خاصة في الطب بفضل الله في جديد جديد جديد بس الطبيب الشاطر اللي بيحب مريضه اللي هو بيطلع دائما على ما هو كل جديد حتى يستفيد المريض بتاعه وينهض بيه وينجو بأسنانه ولا يفقدها حتى آخر العمر احنا كجراحين الفم والأسنان وأمراض اللثة بفضل الله أقسم بالله لن أتوانى عن أي بحث جديد أو مؤتمر يعقد إلا لازم نحضره بفضل الله لأن احنا بنحترم مريضنا جدا وبنحبه ومش عاوزين بفضل الله يفقد أسنانه لأن عاوزين نغير مفاهيم دايما الناس آه، لأن طب الأسنان اتعمل مش عشان إن احنا نتم خلع الأسنان زي الناس ما متخيلة يعني عاوزين نلغي فكرة إن أنا رايح عند دكتور الأسنان بتاعي عشان أخلع ضرسي أو سنتي انتهى موضوع الخلع دي تماما الطبيب اللي تحس انه بيحرص على بقاء السن او الضرس في فمك فترة طويلة او حتى اخر العمر او حتى مهما تهلكت ومهما تاكلت وبيحافظ لك عليها اعرف انه راجل طبيب امين وطبيب بيخاف عليك وبيتقي الله فيك وهو ده ان شاء الله سبيلنا ورسالتنا ان احنا نحافظ على اسنانكم حتى اخر العمر رغم ان احنا هنتكلم عن زراعة الاسنان والبدائل بتاعة الأسنان الطبيعية لكن قبل ما أبدأ عن زراعة الأسنان في الكلام فيها خالص أقول لكم أي إنسان أو أي إنسانة بيشاهدني على الشاشة يركز ويعين الكلام اللي أنا بقوله ده كويس جدا لو عندك بقايا سنة أو ضرس موجودة في الفم اوعى تخلعها حافظ عليها بيتم استكمالها دلوقتي وعم عمل علاج جذور لها ويتم تركيب بوست ويتم بنائها بالحشوات لون الأسنان ويتم تغطيتها بطربوش من البورسلان آه، بفضل الله وبتبقى سنة جميلة الجذرة المتهالكة دي بتقوم بدور الزرعة اللي احنا بنزرعها اللي بتعرضك لجراحة وبتعرضك لتكلفة مالية قد كده لا انت دي حاجة من جسمك وحاجة بتبقى نسبة النجاح 1000% ومضمونة 100% يبقى ديت تخليك تحافظ على اي سنه متهالكه في البق حافظ عليها نلجا للزرع امتى اما يبقى تم فقد السنه فعلا بجذرها وانت اول مره تسمع عن حاجه اسمها زراعه اسنان دي تعلمك وتوجهك اللي انت ما تكررش هذا الخطا تاني ان ما لقيتش طبيب يعمل الكلام ده ابحث عن واحد واثنين وعشرة ما لقيتش تلاقي فيه في الجامعه تلاقي فيه ناس متخصصه في هذا المجال ايديها شغاله فيه زي ما هوريكم احنا بنشتغل عمليه الزرع ازاي وهو العم- الموضوع سهل وبسيط وما بياخدش وقت كبير ومش مؤلم لكن قبل ما بقول لك ما عشان ما تقولوش ان احنا بن آه، بننشر للزرع عشان الشغل ولا حاجه لا اقسم لك بالله السن لو فيها نسبه نجاح 5% الطبيعيه احنا بنحافظ عليها ما بنلجاش للزرع الا لا قدر الله حادثه لانسان وفقد اسنانه وبنت في سن صغير واسنان اماميه فمحتاجين نعمل حاجه كويسه ما تبانش على اساس ان تبقى حاجة تقضي وظيفة وجمال وشكل عام وكل حاجة بس هي مشكلتها انها لها شروط معينة في المريض ولها شروط معينة في الطبيب الحاجات دي كلها هنشرحها دلوقتي بإذن الله مع بعض مش عاوزكم تسيبوا الشاشة لحظة ليه ان في كلمة هتفوتك هتخليك تبرجل لك المعلومة آه، اللي بعديها فاتمنى معلش تحملونا شوية بحيث ان احنا ان شاء الله ت- نحافظ على سنة طيب نطلع آه، نخرج آه، فاصل ان شاء الله ونعود آه، بعد قليل ان شاء الله
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي بالله ما ألهاك عنها أشغلت بالفان الأقل ما في انشغالك أي عذر من ذا يعيش بغير شغلي لو أنت لبيت المنادي هل كانت الدنيا تولي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
عدنا بفضل الله وتوفيقه ونستكمل إن شاء الله بإذن الله حديثنا الذي بدأناه منذ قليل عن زراعة الأسنان وكنا انتهينا قبل الفاصل إلى أن لو في سنة آه، بقايا سنة أو درس هنحافظ عليها إلى أبعد الحدود ما لقيتش طبيب دور على واحد واثنين وعشرة إلى أن حد يتقي الله فيك ويحافظ لك على هذا الجزء المتبقي من السنة والدرس لأن ده بيقوم بدور السنة الزرعة اللي احنا بنعملها ودي بتبقى مهما كانت متهالكة بتبقى آه، أحسن مئة ألف مرة من الزراعات وبيبقى من نفس الجسم وبيبقى نسبة الفيلير فيها أو الفشل فيها مش عالي لأن دي من نفس التكوين عكس الزراعات وبفضل الله دلوقتي الزراعات أثبتت نجاحها وما فيش نسبة فشل دلوقتي فيها بفضل الله نسبة النجاح وصلت في الزراعات إلى 90% أو 95% نجاح بفضل الله فاللي عاوز يزرع بفضل الله يطمن إن شاء الله في نجاح كبير طيب أكمل الموضوع بعد هذا الرد على هذا السؤال. السلام عليكم السلام عليكم أبو حسان السلام عليكم ازيك يا دكتور ربنا يخليك أهلا وسهلا ازي حضرتك ربنا يخليك أمرني يا أبو حسان عندي عندي محمود ابن محمود حسان الصغير ربنا يخلي ربنا يخلي عنده سنه ونص و- وطالع له اربع سنات اتنين فوق واتنين تحت وماهوش مطلع اسنان خالص يا دكتور اه طب هو كان بيرضع ف- بالضبط بقى ن- نجيب له علاج ولا ن... وما باكلش الاكل كويس خالص يعني وبنسأله بقى ما برضعش من امه حضرتك انتوا فطمتوه ولا لسه لا هو عنده سنه ونص حضرتك دلوقتي ما اتفطم ولا ما اتفطمش لا لسه ما اتفطمش لسه باشا بلبن وكان لا وكان بيرضع رضاعه طبيعيه ولا رضاعه صناعيه لا صناعيه صناعيه طيب اه حاضر ولسه سنتين فوق وسنتين تحت وطالعين كبار ومفيش سنان تانية حاضر في اي استفسار ثاني يا ابو محمود شكرا يا دكتور الله ماشي يصلح حالك.
تابعني هرد على حضرتك يعني ماشي يا دكتور الله السلام عليكم طيب احتراما لل- لل- للمتصلين والساده المشاهدين بتوعنا انا هرد دايما على الاسئله بتاعتهم لان احنا قلنا مئة الف مره ان ممكن انسان واحد بيسال لكن بيسمعه ملايين فان شاء الله احنا اهم حاجه يستفيد اكبر عدد آه، منا من اللي بيشاهدنا على الشاشه بفضل الله في الوقت اللي احنا بنقضيه معاكم. آه، الاخ محمود هو طبعا انا بحيي كل اب وكل ام بيهتموا باولادهم وبيبقوا عينيهم عليهم ان سنن ما سننش آه، بدل ما بدلش سنان طبيعيه مش طبيعيه رياله على المخده اسنان بينام بالليل آه، في صوت خنفره بيتنفس من الفم بيتنفس من الانف يعني يبقى النوم نوم بتاعه نوم صحيح آه، استعمال الرضعات والببرونات والمص الاصابع والحاجات دي الام والاب الواعيين اللي دايما يتابعوا اولادهم اخبارهم ايه لان طبعا اللي بيحدد قلنا في بدايه الحلقه بيحدد جمال آه، الاسنان المستديمه ال- ال- اللي بي اللي بيحدد جمال السنان اللي, اللي بيحدد جمال آه، السن المستديمه هي آه، السنه ال- اللبنيه فطبعا كلما نهتم بالسنه اللبنيه بنقدر نحافظ على الاسنان المستديمه ويبقى شكلها جميل وحاجه محترمه قوي قوي اللي انا عاوز اقوله بقى ان آه، ال- الاب اللي بيقول لك فيه تاخر في التسنين ده لازم ان طبعا ان بيزود التغذيه الطبيعيه وبنلجا دايما للتغذيه الطبيعيه دايما للاطفال اي حاجه فيها مواد حافظه بانصح كل اب وكل ام يبعدوا عنها اي حاجه فيها مثلجات ذات الالوانات بنبعد عنها آه، اللبن الحليب الزبادي الجبنه القريش العسل النحل الحاجات دي بفضل الله بتقوي الجهاز المناعي للطفل وبتزود نسبة الكالسيوم في ال- الأطفال بيبدأ التسنين أنا بنبه وبقول لأخ المتصل اطمن هو كويس برضو ما تقلقش وما يزعجكش ان في تأخر شوية لكن اهم حاجة انت ت- تهتم بالتغذية التغ- التغذية نفسها بإذن الله بتبقى طبيعية مهمة جدا وملهاش أي مشاكل آه، خالص ولا مضاعفات فأنا أنصح الأم إلى إنها تديروا الرضاعة وال- الصناعية اللي هي ماشية عليه إن هي اتعودت عليه ما فيش رضاعة طبيعية مع التغذية الطبيعية اللي هي إحنا قلنا عليها الجبنة القريش اللبن الحليب الزبادي صفار البيض السمك الحاجات دي هتزود له نسبة الكالسيوم وت- إيه، ويكمل أسنانه بفضل الله ب- في توقيت مظبوط باذن الله وما تقلقش طالما ان ال- انت مهتم وعينيك عليه اللي انا عاوز اقوله بقى في حاجه ارجع لموضوع الزرع ايه هي آه، المواصفات التي يجب توافرها في من يزرع احنا قلنا في بدايه الحلقه ان في شروط في المريض وشروط في الطبيب مش اي مريض يزرع له ومش اي طبيب يزرع طيب المريض نفسه يعرف الكلام ده ازاي الكلام اللي انت بتقوله يا دكتور سيد ماشي على عيننا وعلى راسنا لكن انا عاوز أ- اسال على حاجه او اقول اعرف الكلام ده هقول لن يتوافر الود اذا توافر الود بينك وبين الطبيب بتاعك بيبقى بيعتبر طبيب العيله بتاعك بيبقى بيقدر يشرح لك ايه هي الحكايه بالظبط قبل يتم عمليه الزرع الموضوع مش انا احط لك implant آه، في البق وانت ما تعرفش تتعامل معاها ازاي او مشاكلها ايه او مضاعفاتها ايه او مميزاتها ايه لا ده لازم يدور بينك حديث بينك وبين مريضك بحيث ان انت بيشرح لك ايه هي عمليه الزرع وتتم ازاي ونسبه النجاح قد ايه وتتعامل بعديها بعد ما تزرع ازاي الحاجات دي ما تتوفرش الا اذا توفرت علاقه طيبه ما بينك وبين طبيبك بحيث ان كل اسره يبقى لها طبيب آه، قري- آه، قريب لهم كده بيبقى عارف العيله وعارف الاسره كلها بيبدا ي- يتحاور ويفهمك ايه الحكايه طالما فهمت ايه الحكايه وايه مضاعفاتها ومميزاتها هتتعامل معاها بعلم ومعرفه اكمل كلامي بعد رضا السلام عليكم ايوه يا استاذه هبه استاذه هبه مع حضرتك اهلا يا لو استاذه هبه تكرمت يا- لو تكرمت خدامك آه، آه، انا عندي السكر وفي اسنان من اسناني يعني لجت وكده اه طب يا رب يبارك في عمرك يا رب اتعامل معاها ازاي يعني يعني انت عندك ولا السكر- السكر السكر control ولا مش control معاكي
يعني ايه control control انت انت منظماه مظبطاه آه، باخد علاج الحمد لله وماشي بالعلاج يعني.
ماشي بالعلاج بس انت بتعملي تحليل كل فتره ولا بتطمني ولا ايه لا عندي آه، هنا جهاز وبعمل عليه التحاليل على طول وبعمل في المعمل برضه جميل ال range بتاع حضرتك قد ايه السكر
آه، يعني بس انا ممكن آه، صايم من 190 آه، فاطر آه، 200 وشويه برضه يعني المتوسط بتاعه كده يعني طيب ماشي وعندي خلخله في الاسنان اه عندي خلخلة فربنا يبارك في عمرك يا رب اتعامل معاها ازاي واعملها ايه حاضر يا سؤال سيدي.
تاني ممكن اه اوي اوي اقفلي وانا تابعيني بقى من خلال التلفزيون طب وانا هرد عليك.
اسالك اسال حضرتك سؤال تاني ممكن اتفضلي يا فندم آه، بنتي ربنا يبارك فيك آه، عينتها س- يعني ايه سنه طالعه فوق سنه وسنه تاني فوقها لحميه زايده كده اه آه، سن...
فحضرتك قول لي أت- اعمل لها ايه جزاك الله سنها قد ايه
آه، قالت ده 12 سنه 13 هتلاقي الناب
نعم هتلاقي الناب هو اللي طالع سنه فوق سنه تلاقي الناب مش كده صح اه سنتين طالعين فوق بعض كده هتلاقي الناب اللي هو الكورنر اللي بين الناب اللي في الجنب ده ايوه نعم ش- ايوه نعم صح ماشي يا فندم حاضر.
اه اه اه نعم اه اه هو هتلاقي السن ده هو بيظهر فيه الناب في المكان ده حاضر وفي سنه فوقها لحميه كده حاضر.
شال اللحميه دي ولا اعملها ايه؟
هقول لحضرتك انا سامع الله جزاك الله خير ربنا يبارك فيك ماشي يا الله يبقى اتفضل هرد برضه على الاستاذه هبه ان شاء الله هقول انا بطمن كل من مش هنقول ابتلاه ربنا انه يبقى عنده مثلا انسان ربنا يبقى يديله سكر او ضغط لا ده هو رافع قدر من الله سبحانه وتعالى والسكر مريض السكر او مرض السكر بمعنى اصح اوفى مرض صاحب صاحب بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو فهمت ايه طبع الس- مرض السكر واتفقت المريض مع السكر بتاعه وعرف ايه اللي بيعلي السكر وايه اللي بيظبطه وايه اللي بيغطيه وتعاملوا مع بعض وفهموا مع بعض زي اتنين اصحاب عمر الاتنين ما بيعملوا مشاكل مع بعض غير الضغط الضغط خاين شويه بحيث ان انت لو اتنرفزت او حصل فيه آه، شد عصبي او آه، حاجات املاح او اي اسباب تبص تلاقي ممكن يرفع يعمل لا قدر الله نزيف في المخ يعمل مشاكل فبيبقى مريض الضغط يعمل 200 الف حساب ل- ل- ل- لهذا المرض السكر امير كل مشكلته يا يعلى قوي يعمل غيبوبه يا يبطأ قوي يعمل برضه ان- انخفاض في السكر ويدي بقى دوخه وعرق وكده وهبوط والكلام ده كله المريض الذكي اللي بيبقى عارف لا يتقل قوي هو يعني احنا لو رجعنا لربنا سبحانه وتعالى هي ربنا لمنا كل الطب ده في في في في, ح- في آية واحدة بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا أي إنسان منا لو اعتدل في حياته في أكله وشربه ومشيه وفي كلامه في كل حاجة بفضل الله هتلاقيه دايما ينجو من أسرف في شيء في حكمة تقول لك كده من أسرف في شيء حرم منه بمعنى أنا لو راجل حلواني وراجل آه، بتاع جاتوهات وبحب السكريات وعمال طول النهار أديها سكريات ونشويات هيجي لي السكر أنا لو راجل معتدل وراجل بحافظ على إن أنا آخد ما يكفيني زي ثلث لطعامك وثلث لمائك وثلث لهواء بفضل الله عمرك ما هتوصل لأي أمراض في جسمك خالص بس مشكلتنا إن إحنا طول النهار اللي شاغلنا الشاغل نفطر نتغدى نتعشى وفي الأخطر بقى حاجة اسمها ال in between من between meal اللي هي الأكل ما بين الوجبات شاي العصاري مع بسكويت مع كيكاية مع مش عارف إيه طول ما أنت قاعد ب- فول سوداني لب إيه إيه إيه، شغال طول ما أنت قاعد شغال هو ده اللي بيدمر الدنيا ويعمل obese ويعمل سمنه ونرجع نعاني تقول لك تخنا وما تخناش ويجي الت- السمنه تجيب لك سكر والسكر يجيب لك خلخله في السنان وخلخله السنان ت- طبعا ترعب المريض احنا بنقول اعمل كنترول دايما في اكلك وشربك بفضل الله السكر هيتظبط لان زياده السكر بيقلل لك الجهاز المناعي بتاعك وبيزود البكتيريا في الفم فالبكتيريا دي فيها نوع بياكل العظم اللي حوالين جذور السنان او يعمل التهابات مزمنه يديك العومان والخلخله للانسان. انا قلت بطمن كل الساده المشاهدين من من حباهم ربنا بمرض سكر بشرى ما بقاش في حاجه اسمها خلع درجات التخلخل في ال- الاسنان اربع مراحل الدرجه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه بفضل الله الى الان بنعالج الدرجه الرابعه ان انت لو حطيت لسانك على السنه كده وبتتحرك معاك خالص وبتخرج الى الامام بفضل الله احنا بنعملها بعمليه جراحيه بسيطه حاجه اسمها ال modified Widman flap بنفتح اللثه حوالين الجذر ده ونعمل عمليه كحت بسيطه ونعمل stitch مع مقويات للفم ومقويات للثه وتظبيط السكر نسبه النجاح 100% آه، نرجع نقول دلوقتي ان آه، ببشر الاخت موضوع خلخله سنانك دي اطمني بقى لها علاج دلوقتي بفضل الله اوعي تخلعي لو اتخلعت حتى ارجعي خلال ست ساعات الدكتور يرجع لك اعاده وضعها تاني في ال socket ويعمل stitch ويعمل جراحه دي بفضل الله بتنجح مع تظبيط نسبه السكر. آه، طبعا انا كده رديت على الاخت آه، اللي بتعاني من مرض السكر بنتها موضوع السنه اللي هي سنه فوق السنه دوت الناب اللي فوق ده هو المستديم هتشيل السنه اللبنيه اللي تحت الناب اللبني بفضل الله بتنزل السنه اللي هي موجوده فوق في يمه الشفاه ديت يبقى انت سببها ان في تاخر تبديل الناب اللبني شيل الناب اللبني بفضل الله هتنزل للناب المستديم مكانها اللحمية على ضرس ديت ديت بتبقى لأن هي بيكتمل ظهور سنانها المستديمة في الحالة اللي زي دي بتزور الطبيب بتثق فيه بيبدأ يشيلك الجزء الزائد من الأنسجة أو اللحمية على الضرس الموجود أو السنة دي بحيث إن يكتمل نموها وظهورها آه، أرجع بقى لموضوع ال- ال- المواصفات التي يجب توفرها بس ه- هحكي أو هقول عن المواصفات دي بعد الرد على هذا الاتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا دكتور أيوة يا أم أسلام مع حضرتك السلام عليكم عليكم السلام يا حبيبي أطل الله عمرك وأحسن الله عملك خدامك يا أم أسلام وجميع العاملين في قناة الرحمة خدامك يا أم أسلام ربنا يعزك ويرفع قدرك يا رب احنا وانت يا رب ندعو ربنا كده أن يصلح البلد والعباد يا رب العالمين يا رب في حاجة يا النبي يا رب آه، ربنا يعزك الله يرضى عنك ليا سؤالين بعد إذن حضرتك مأمورين آه، عندي بنتي عندها 12 سنة آه، هي ما بتاكلش الزبادي وما بتشربش اللبن اه فمن فترة خلعت لها ضرسين ايوه ومن حوالي ثلاث ايام او اربعه ابتدى النبع عندها يتلخلخ ايوه وابتدى في ضرس عندها تلخلخ هذا أيوة.
وانا خلعتهم لها في السن ده دلوقتي يطلعوا ده سؤال هي بتاكل شوكولاتات كتير والحاجات اللي هي التكاوي والحاجات دي زي ما حضرتك فاهم لكن ما مش من هوايات الالبان والزبادي والجبن والحاجات دي لكن في اسنان حضرتك بتقولي بتتخلخل اه عايمه اه في أيوة.
عندها الناب متلخلخ قالوا أيوة.
له حوالي اربع ايام وفي عندها ضرس ملخلخ حاضر آه، ليا سؤال تاني بعد اذن حضرتك انا احيانا اعزك الله لما باجي اكل حاجه انا بفضل الله مهتميه باسناني جدا تمام ماشيه يعني دروس وكده انا سني 42 سنه ربنا يديك بس العمر آه، احيانا اعزك الله لما اجي اكل صباع موز او او اكل آه، آه، فراولايه بحس ان اسناني جاء الام شديده فيها مره واحده اعزك الله لازم امسك بقي كده لحد الالم ما تروح منه الام اه مع الفراوله بتقولي اه مع الفراولة او مع الموز احيانا لو مثلا في في حاجة معسلة بس ده بيبقى في بعض الاحيان لكن بالذات الفراولة او الموز اللثه بتجيب دم مع حضرتك لا لا ما لا بتجيبش لا بفضل الله تعملي سواك وفرشه ومعجون وكده بفضل الله الحمد لله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله طيب فكنت عايزة حضرتك بس تفيدني ده من هل ده التهاب في اللثة وده دايما باستمرار مش مش مرة وبتعدي ايوه يعني في بعض حاجات معينة كده اجي اكلها مم.
الاقي الام شديدة كده في في اسناني كلها مش في مكان واحد ايوه في الاسنان كلها حاضر ولو عزك الله حطيت ايدي كده تحت اسناني او تحت ضرسي احس بالام شديده حاضر فجزاك الله كل خير بارك الله في طيب عمرك تابعيني بقى من خلال التلفزيون السلام عند عليكم حضرتك ورحمة ماشي يا ام الله اسلام وبركاته.
طيب اتفضل ام حبيبه معاك يا ام حبيبه السلام عليكم السلام عليكم يا هلا ام حبيبه
جزاك الله خير انا دكتور عنا وعن المسلمين أمور يا ست أم حبيب.
قناة الرحمة كل خير تخدمينك يا ام حبيبه آه، ربنا يخليك يا دكتور اموري حته تحت امرك انا ليا سؤال يا دكتور آه، انا عندي حماتي آه، كان آه، طفل على دروسها عشان يعمل لها طقم سنين
انا مش سامع حضرتك كويس وديناها للدكتور عشان كانت آه، ما بقى- سنانها كلها متاكله اه سنها قد ايه يا قال حبيبه انا هعمل لها طقم سنها قد طلبنا ايه منه ان يعمل لها حاجه كويسه فقال انا هعمل لها طقم اسنان سنها قد ايه حضرتك
نعم سنها قد ايه هي عندها حوالي 65 سنة كام 65 سنة إيه والدتك بقى حماتي اه اه ماشي عندها بقى تاكل في الاسنان اه فهو حضرتك الدكتور آه، الله يسامحه يعني مم.
خلع لها دروسها كلها عشان خاطر ان هو يركب لها طقم يا عيني يا عيني ده آه.
زعلانه كده فطبعا الطقم هي ما ارتاحتش فيه اه لا بقت تعرف تاكل ولا تشرب فبالتالي ما بقتش تستعمله يعني آه.
ما استعملتهوش اساسا لانها ما ارتاحتش معاه ايوه فاحنا حاولنا يعني احنا عرفنا موضوع الزرع فحاولنا ان احنا نعمل عملية الزرع فالدكتور قعدنا على دكتور تاني فقال لنا ان هو ما مش هينفع الزرع لان الدروس نفسها ت- اتخلعت كلها فما فيش اساس ان هو يركب عليه ال- الدروس الجديده او أيوة.
الاسنان الجديده ايوه فحضرتك آه، مش عارفه حضرتك ممكن يكون في
حل عمل ولا حل تاني يعني هي قصدك كمان عند- بتفصل كلى أنت- فالموضوع تعبها في قله الاكل أنت يعني حضرتك مقيمين كان فين؟
مأثر عليها كمان في موضوع يا الغسيل ام حبيبه انت مقيمه فين حضرتك انا في القاهره في القاهره بص حضرتك انت طب انت عرضتيه على في عياده خاصه ولا جامعه
لا حضرتك عياده خاصه عياده خاصه آه.
طيب حضرتك اللي اللي شافها الاخ التاني اللي هو عمل لها اشعه بانوراما على الفك
لا حضرتك ما عملتش اشعه طيب، يبقى مع احترامي.
الزرع كله متخلع في حال ما فيش مش هينفع.
بصي حضرتك احنا قبل ما بنتكلم اي كلام في موضوع الزرع بنعمل فيلم اشعه على عظم الفك نقول ايه الحكايه لان طبعا ما بينفعش بالعين المجرده قوي كده هو بيحدد لنا الأشعة دي بتحدد لنا حجم العظم وسمكه هينفع ولا ما ينفعش فطالما ما بدأش بداية صح وهو بالفحص إن يطلب الأشعة ويشوف عظم الفك أخباره إيه مع احترامي يبقى ما اشتغلش زراعة قبل كده معايا طب طب حضرتك انا بعد اذنك ممكن حضرتك اخد رقم تليفون حضرتك حضرتك هم في الكنترول هيديكوا التليفون ان شاء الله لان دي لازم عشان تتكلم لازم تشوف الاشعه الاول العظم ينفع ما ينفعش لكن مش بالعين كده ما يتحكيش لان دي عشان حرام هتعيش من دلوقتي بدون سنان ماساه فلازم تعمل لها حاجه بديله بحي- حاجه تت- تاكل عليها صح ولا ايه وبعدين ر- سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تداووا فان الذي خلق الداء خلق الداء مفيش حاجه اسمها ملهاش علاج ومفيش حاجه ملهاش حل مع ربنا سبحانه وتعالى بس ربنا بيدي العلم للي عاوز ي- يحافظ على مرضاه وناسه فانت آه، استسمحك حد يبص عليها بيكون اشتغل الكلام ده هيقول لك اللي يرضي الله سبحانه وتعالى وربنا عالم بيها هيلاقي لها حل لمشكلتها ان شاء الله ارجع بقى لموضوعي بقى عشان عاوز اعرض لكم حالات زرع سريعه كده عشان الناس تعرف إن موضوع الزرع حاجه جميله وحاجه سهله خالص في مواصفات في المريض اولا ما يكونش حد عنده هشاشه عظام ما يبقاش العظام هشه وتيجي تعمل فيها امبلانت وفي الحل زي ديت تطلب نسبه نجاح عاليه اثنين الصحه العامه بتاعت العيان ما يبقاش عنده مثلا كبد ومتبهدل ومستهتر سكر وما بعمره ما بيحلل تلاقيه بيوصل 400 و500 آه ضغط آه امراض قلب آه امراض سيوله في الدم آه مشاكل صحيه عامه فطبعا ما ينفعش ان بتبقى نسبه النجاح مع الناس ديت بتبقى قليله لكن بينفع ممكن ينفع اه بس بتبقى نسبه النجاح مش عاليه لان ربنا برضو ما بيحرمش حد آه من حاجه لكن كل ما تبقى نسبة النجاح عالية بتبقى 50% 60 أحلى 70 80 وهكذا 90% 100% ما شاء الله تبقى حاجة صح قوي الحاجة التانية برضو اللي بت- يجب إن ال- آه، يجب توفرها في المريض إن ما يكونش مثلا مريض مدخن كتير heavy smokers heavy smokers ده بيبهدل الدنيا وبيبهدل اللثة وطبعا مشاكل عديدة وممكن إن شاء الله هبقى أفرد لكم حلقات عن آه، مشاكل التدخين وآثاره على الغشاء المخاطي المبطن للفم واللسان وسقف الحلق وعظام الفك والأسنان وريحة البق والحاجات دي كله هعرض لكم أكتر من حلقة عن التدخين عشان اللي اللي بيدخن يقلع عن هذه العادة السيئة آه، لأنها بتدمر الفم وتدمر الصدر وتدمر حاجات كتيرة جدا جدا الناس المدمنه الكحوليات برضو في ناس كيفه الكحوليات برضو من الحاجات اللي بتعمل فيلير في موضوع الزراعات الناس اللي عندهم اكتئاب وقلق نفسي وتوتر نفسي آه، او مريض نفسي ما ينفعش طبعا الناس اللي زي دي بتبقى طول الليل عماله تقرض على اسنانها غصب عنها انفولنتري لا ارادي تلاقي نايم عمال يجز على اسنانه طبعا كانت تيجي تزرع زرعه آه، ويبقى طول الليل مضغوط عليها من الفكين فبيعمل لها خلخله اذا كان هذا الموضوع بيعمل مع الاسنان الطبيعيه اللي بتبقى موجوده في عظام الفك وربنا سبحانه وتعالى بيبقى مثبتها ثبات رهيب ورغم ذلك الناس اللي بتعاني من الاكتئاب دي تلاقي دايما في خلخله وتاكل وعومان في الاسنان وتاكل في مينا الاسنان نتيجه غصب عنه ان موضوع ان الادرينالين بيزيد عنه نتيجه التوتر الادرينالين ده بيروح م- مزود له عدد ضربات القلب ويعمل بقى شرينكج وبيعمل اسباز من العضلات ويفضل في حالة stress وعمل بيجز على الأسنان هذه العملية تعمل إلى تؤدي إلى خلخلة آه، الزرعة وتؤدي إلى failure طيب في الحالة دي طب هل الزرع يبقى دي الناس الشروط التي يجب توفرها في المريض صحة العامة كويسة ما بيدخنش ما بيشربش كحوليات ما عنده عنده امراض مزمنه لو و control ينفع له الزرع عنده امراض مزمنه ومش عامل لها control ومش ظابطها ما ينفعش الح- مريض الاكتئاب برضه بنستبعده من هذه الحالات آه، موضوع الزرع هو م- يعني بيتم تحت تخدير موضوعي عشان اطمن الساده المشاهدين هي موضوع مخدر كانك بتخلع ضرس او بتعمل اي شغل في الاسنان فبتتحقن بالحقن الموضوعي اللي احنا بنحقنه ده اذا كان المريض متعاون وما بيخافش اذا كان بيخاف ممكن بيتم تخديره تخدير كلي بحيث ان احنا بنستدعي طبيب تخدير بيتم تخديره اذا كان بيخاف من موضوع انه يشوف الات ويشوف جهاز او شنيور او بير بيفتح او لسع وكلام في الحالة اللي زي ديت بيبدأ يتم عملية تخدير موضعي آه، آه، موضوعي آه، مخدر عام وإذا كان متعاون بنعمل مخدر موضعي مدة الزرع بفضل الله أول ما بلبس الجوانت لغاية ما بقلع جوانتي بتستغرق مدة الزرع 14 دقيقة بيقوم العيان باشا وزي الفل بفضل الله دلوقتي هتتابعوا معايا هستخدمكم ان انتوا بفضل الله نوريكم حالات الزرع يعني ايه زرع وايه هي الحكاية ادا استسمحكم تشوفوا معايا الحالات اللي هعرضها ديت عشان تشوف فضل ربنا عليك شايفين يا حبايبي السنة دي ادي شاشة اهي ادي سلايد اهي ادي مريض زي ما انا بشاور على بالسهم كده المريض ده عنده السنة دي كان اتخبط فيها وطبعا اهمل وما تابعش مع حد من اطباء الاسنان بدأ يحصل السنة تموت تموت ازاي تعرف ان السنة ماتت ان يبدأ لونها يبدأ يغمق تمام زي دي انتوا شايفين بشاور عليها كده وبدأ بعد برضه في بعض الناس ما بيهمهاش اغمقت ما اغمقتش ما تفرقش معاه الى ان هي تبدأ تعمل كيس تحتيها granuloma وبعد كده ال granuloma برضه ما تتعالجش يبدأ يتحول الى كيس متحوصل وتبدأ تخش في سكة تانية خالص لا قدر الله اما جالنا ال patient اللي زي ده السنه بقت عايمه جدا وبدأنا بقت هي مصدر لل infection أو للعدوى في المكان ده فإحنا بنخاف على عظم الفك في ال- مع ال- الإنسان ده فبنبدأ الحالة اللي زي دي هي بقت لوس خالص لوس يعني إيه سايبة خالص فبنبدأ نشيلها بعد كده هتشوف اهوت بيتم الخلع هو تم الخلع من السنتين نفسهم تمام هذا ال socket وبدأنا نرفع اللثة زي ما انتم شايفين كده اهوت وبعد كده بنوسع بال contra ب bur معين اهوت وبعد ما وسعنا بنبدأ نركب ال implant زي ما انتم شايفين اهو اهوت بدأنا نحتاج توسيع تاني معايا اهو في مكان الخلعات اهو بدأ دي الزرع اهي اهي دي من مادة معدن التيتانيوم مخصصة بدأنا ندخلها في السكت مكان الخلع القديم بعمق أعمق من السن ده اهوت ادي السن الأولانية الزرع الأولانية ودي التانية وبنبدأ نربط كويس عليها اهوت وبعد كده بنبدأ نعمل ستيتش بنروح مخيطين اللثة ودي كانت طريقة قديمة دلوقتي بقى في طريقة أحدث احنا ما نفتحش اللثة خالص بنبدأ اهوت بدأ يحصل التئام حوالين الزرعة نفسها بنسيبها في الفك العلوي ست شهور والفك السفلي ثلاثة وبعد كده بيتم تركيب الكراونات بتاعتها اهوت معايا اهو وبعد كده بنعمل له تركيبة عليها وزي ما انتم شايفين حاجة في منتهى الشياكة دي تركيبة متحركة وبعد كده بنشيلها آه، نعمل له التركيبة الثابتة من البورسلين وتبقى آه، الأمور عادية خالص وحاجة زي الفل ديت زي ما انتم شايفين كده حالات الزراعات ماشي نرجع تاني هوريكم عرض بقى فيديو كمان ازاي بيتم عمل الفلاب دوت اهوت احنا بنعمل ليه الكلام ده عشان نقول لك السنة الصغيرة الفتفوتة المتبقية المتهالكة حافظ عليها بدل ما تخش في موضوع الفلاب دوت اتفقنا ادي حالة هوت قبل ما بنعمل اي شغل في الزرع زي الاخت ال- المتصلة شوف الشغل بقى الاكاديمي العلمي الصح الاول بتعمل فيلم اشعة هوريكم اللقطة التانية ديت اهيت فيلم الأشعة ده أهو بيبين لي أدا مكان اهوت هنشتغل اللي هنشتغل فيه ميزة الأشعة ديت إنها بتبين لي الع- الطول اللي أنا هزرع فيه ده بحيث إن أنت في عصب بيبقى ماشي في عظام الفك زي ما أنا بشاور كده ما تجيش أنت تنزل بالزرعة لغاية آه، القناة بتاعة العصب تدي تنميل وخدلان للعيان طول العمر يبقى أنت بدل ما جيت تصلح له أنت دمرت شايفين يا حبايبي ال- أدا خلع الضرس رقم 6 أهوت اللي أنا بشاور عليه تمام هنعمل فلاب أهوت بالمشرط بنفتح المكان ده برضه ودي طريقة في أحدث منها هوريها لكم في آخر الحلقة إن شاء الله هو كان الأول لازم نفتح الليسة كده وبنبدأ طبعا مهم جدا ان انت آه، تفكر 300 الف مرة انت هتعمل الشغل ده فين ليه عشان اهم حاجة تدور عليها التعقيم المكان يصلح لعمل الجراحات دي ولا لا لان شغل جراحات الفم دي شغل حاجة مهارة وحاجة كده عالية قوي قوي قوي عاوزة نظافة الف في المئة فيبقى التعقيم كويس آلات الطبيب آلات خاصة وال use بتاعة المريض نفسه من بق ده لبق ده ممنوع بيبان إذا كانت العيادة تنفع ولا ما تنفعش آه، آه، يعني لأنك أنت بتعمل شغل جراحات ما تخشش بيه عشان تعمل ضرس أو سنة تخش تخرج بفيروس سي أو بإيدز لا قدر الله أو بال TB اللي هو مرض السل لأن الحاجات دي أكتر حاجة تنتشر من عيادات الأسنان بس أنا بطمن ما فيش حد بيشتغل الكلام ده إلا إذا كان ناس امكانياتها عاليه بفضل الله ويقدر يقدم خدمه محترمه وعاليه لمريضه فانا بطمن الساده المشاهدين اقول لهم يعني التاكيد اللي هيشتغل الكلام ده هيبقى بيبان اذا كان اشتغل قبل كده ولا لا والمريض دلوقتي بقى ناصح جدا يقدر يقيم صح ولا غلط شايفين ادي بدانا ركبنا اللي هي الشريحه اهوت بدانا نوسع تاني مكان الامبلانت شايفين اهو بعد كده بدأنا محتاجين برضو توسعة أكتر أهوت دي في عظام الفك بالمناسبة دي بيتم تحت تقدير موضوعي أهو الزرعي بتبدأ تخش برضو بجهاز عندنا زي المسمار كده الأراوز كده بينزل رابط في قلب لازم يبقى داخل أدابتد بحيث إن يدي شو أهو زي ما انتم شايفين كده إحنا الكونترا بيتحكم فيها بحيث إن ما تنزلش بسرعة أو عشان ما تفتحش ما تفتحش العظم ويبقى فيها خلخلة اهو كده ركبنا اهوت ونزلت الزرعة ادي زي ما انتم شايفين بدأنا نقرط اكتر اكتر عشان تخش في عظام الفك وبيتعمل بعد كده اشعاعات كل فترة نشوف حصل تكلس عظمي زي ما انتم شفتوا اهو حاجة جميلة خالص ومش مؤلمة يعني بعد ما البنج بيروح ونخلص ما يبقاش العيان بيحس بألم خالص بدأت الزرعة عملنا اشعة دي الشغل الاكاديمي الصح شوف بقى ادي القناة اللي انا بحكي عليها انا بعلى عن الخلايا بحوالي 2 3 مللي عشان ما يضغطش على العصب اللي مغذي بقيه الاسنان اللي قبل واللي بعد ويدي تنميل في اللسان ويدي تنميل في ال- في شفته وفي عظام الفك يبقى انت كده ماشي بعد ما عملت انت بقى زرعه وطمنت ان حصل لها تكلس في الحاله اللي زي دي بتبدا تغطي بعد كده اهي بتخش بعد كده على التركيبه بتركب بعد كده لها الكراون اهو خدنا مقاسات زي ما انتم شايفين كده وبعد ما خدنا مقاسات بيتعمل التركيبه البارسلين اهوت على كاست الاول على مقاس خارجي واخد بالك وبعد كده اهوت الموضوع ادي الدرس اهوت اللي اتزرع حاجه في منتهى الشياكه وفي منتهى الجمال اهو ايه رايكم بقى حاجه ما شاء الله زي الفل طيب نرجع اهو الشكل ده بعد فترة من ثلاث شهور لست شهور المنطقة ديت اللثة بتقفل على المكان دوت وكده بعد ما خلصنا الكراون عليه دي حالة الحالة تانية بقى هي هوريكم برضو حالة تانية جميلة قوي طيب هرد على اتصال تابعوا بقى الشاشة وعلى موضوع السلام عليكم ايوه يا ست ام حسن اهلا بسيادتكم ربنا يعزك ربنا يبارك فيكم ويكتر من امثالكم خدامينك يا ام حسن والله انا ليا تجربه جميله قوي مع ال- مع الزرع تسمح لي ان اقولها اتفضلي وفي الاول بشكر الدكاتره اللي هم عملوها لي تمام.
لاني انا من 15 سنه ويمكن ازيد مريت ب- بعذاب في اسناني اه وخصوصا كنت كل ما احمل و- واولد والف على الدكاتره كان كل حمل بدرس انا حملت ست مرات كل حمل بخلع درس ايوه فكانت رايحه لهم متدمره ايوه فبعد ما لفيت على مستشفيات كتير ودكاتره كتير ومش عارفه ايه من قناه اسلاميه برضو زي قناه الرحمه والله اعلم هي قناه ايه بالظبط اتصلت بالدكتور وربنا يجازيه خير عني وعن ولادي لاني رب- انا لما باكل كويس بقدر اخدم ولادي ربنا انا يبارك كنت لك متدمره ربنا يبارك لك فيهم يا والله رب العظيم ربنا ومن يبارك لك.
خلال ال- القناه الجميله ديت اشكر الدكتور كارم مم.
والدكتور حازم اللي قاموا لي بالعمليه الجميله دي انا زرعت اربع دروس تمام حبيبي تمام آه، في ناحيتين ناجحة نزاع جمال عملية زرع جدا انا كل ما مم.
باكل يا ريت الدكتور حازم يسمعني الله أقسم بالله يطمنك.
بدعي له الله يطمنك والله بدعي له انا كنت متدمره لا الله حشو يطمنك.
نافع معايا الله.
ولا علاج جذور ولا اي طرابيش طيب.
كان الحاجات دي بتدمرني بزياده طب الحمد لله فانا بتمنى ان انتوا بس للاسف كمان الحاجات دي بتبقى مكلفه آه.
آه. مش منتشره في مصر يا ريت فنتمنى ان ربنا يهيئ خير كده والحاجات دي ت- تبقى منتشره إن لأن شاء في الله.
ناس كتير ما تعرفش اماكن الحاجات دي وما تعرفش مداها ان شاء الله هنبقى نعلن عن اماكن باذن الله فيها ربنا وفيها ت- تواصل وفيها مساعدات وفيها حاجه كويسه ان شاء الله عشان ننشر عمليه الزرع دي ان شاء الله مدام منى مع حضرتك ايوه يا مدام منى ايوه يا دكتور ايوه يا فندم بعد اذن حضرتك انا عندي جلد فوقاني ايوه كنت عاملاه عصب ايوه والتربوش وقع اه فما رحت للدكتور قال لي ده الضرس اللي اتكسر آه.
فراح خلعهولي لما خلعهولي ساب لي جدور أمم.
فانا رحت المستشفى مستشفيات حكوميه عملوا لي اشعه ايوه فلقوا في جذور فقالوا لي احنا لازم تشيل الجذور فشالتها لي الدكتوره وقالت لي هشيل لك جزء من العظم اه فطبعا انا شلته من حوالي اسبوعين ايوه آه، هل العظم ده هيأثر على اللثه؟ شيل العظم ده انت شلتيه بعياده حاجة.
خاصه ولا في الحاجة- جامعه الحاجه الثانيه انا هعمل في المكان ده زرع اه ابتدي امتى انا بقالي دلوقتي اسبوعين شايلاه اه شايله الجذور اه اعمل زرع آه، ابتداء من امتى يا دكتور بعد ما خلع الجذور هو حضرتك عملوك اشعه بانوراما ولا لا انا عملت بانوراما علشان كان في منطقه تانية اعمل فيها زرع اه ففعلا هم مركبين لي مسامير من شهر وقدامي لسه شهرين تاني على بال ما يبتدوا في المرحله الثانيه اه دي بس في مكان تاني فوق اللي بقول لحضرتك عليه اللي هو الضرس اللي وقع ده اه كان حشو عصب ووقع فالدكتوره ما شاله ساب لي جد فانا شلت الجد وهعمل مكانه زرع اه هبتدي امتى بقى انا بقالي اسبوعين بص يا حضرتك بقى حالات الزرع احنا ممكن نشتغل زرع في يوم الخلع اه والسكت لسه مفتوح بننزل بعمق اعمق من مكان الجذر اللي انت شلتيه وبيتم طالما ما تركبش خلال بقى انت بالك اسبوعين ثلاثه كده أيوة.
بتنتظري الى ان يحصل تكلس عظمي مكان الخلعه نفسها يعني امتى يا دكتور يعني تاخد مثلا بتاع ست شهور تاني يعني انا دلوقتي ما ابتديتش الشغل بعد ست شهور المفروض هو لو كان هيبدا كان المفروض بدا في نفس يوم ما خلعه ما عملش كده الطبيب في الحل ازاي بيستنى الى ان يحصل تكون عظم عشان يزرع فيه ايوه لان المكان اللي انت خلعتي فيه فاضي لسه انا ما رحتلوش يا دكتور من بعد الخلع اه هو علشان عامل لي تحت م- الزرع قال لي بعد ثلاث شهور لما تيجي تركبي دي نبقى نعمل لك في اللي فوق خلاص هو بيعمل لك بعد كده ما بتروحي له اشعه اذا حصل تكلس عظمي وفي عظم يبدا يزرع فيه ال implant بيزرع لك لان بتختلف من مريض لاخر يعني من ثلاثه لست شهور يعني دلوقتي ما ينفعش لا مثلا ده لسه المكان السكت مفتوح لسه فاضي طب يا دكتور سؤال تاني معلش اتفضلي دلوقتي يا دكتور انا بحس بالتهاب في ال- في الفم حاسه ب- زي ما تكون واكله حاجه سخنه ف- على طول واللسان دايما ملتهب هل ده من المعده ولا في حاجه في الفم كمان انا ب- على طول عند دكاتره الاسنان اللسان ايه آه، ملتهب انت عندك نقص حديد آه، حاسه بحرقان جامد في اللسان كأن حاضر.
واكله حاجه سخنه اعراض الانيميا بتعمل حرقان في اللسان وتحس اللسان دايما محمر كده وملتهب ايوه انت دي نتيجه نقص حديد عند حضرتك هتزودي الحاجات اللي فيها الحديد عارفه زي ايه ايوه الكبده والجملي الكبده الجملي ما الجملي.
الكبده الجملي ما مش حاجة غير السبانخ الكبده يا دكتور السبانخ ايوه السلام.
البدنجان الاسمر أيوة.
العسل الاسود الثلاث حل الاربع حاجات دول كلهم حديد ايوه يبقى السبانخ الكبده الجملي ال- العسل الاسمر الحاجات دي هتزوديها هت مع آه، نسبة آه، راس حديد تاخديها كمان مكملة هتستعجل لك الأمور وتمنع لك حرقان اللسان ويا ريت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف في حرقان اللسان والقرح ديت إن أنت تدهني اللسان طحينة بالليل دهنة مرة كده لمدة 3 4 أيام بفضل الله هيختفي منك الكلام ده خالص معايا؟ طيب أم عبد الله السلام عليكم والسلام ورحمه الله جزاك الله خيرا يا دكتور وبارك الله فيك أمور يا أم عبد الله تحت أمرك الله يبارك فيك انا عندي ابني آه، في سنه ثانيه ابتدائي أيوه الفك السفلي عنده طالع شويه عن الفك العلوي خارج لبق- لتحت بارز الأكثر اه بارز هو اكتر كده يعني احنا عندنا الوقت الفك العلوي بيكون طالع عن الثاني لما اجي اضمه واقفله على بعض انما هو عكسنا بقى الفك أيوة، السفلي يعني خالص فك- يعني.
بص يا ام عبد الله دايما الفك العلوي بيقفل كده هو بيقفل عكس
اه هو اللي تحت بيكون بارز طالع بارز بيبقى شوية.
كده نفس القفله دي بالظبط المفروض الطبيعي اللي فوق يبقى ده يقفل كده هو أنا عندك مش بيقفل شايفة كده حضرتك انا بعيد عن التلفزيون معلش امم
انا بعيد عن التلفزيون طيب أنا يا مش حبيبي شايفة مع حضرتك مع حضرتك في بروز في الفك آه.
اللي تحت عن العلوي اه لما يجي يقفل كده سنه قد ايه آه،
آه، سن الوقت 8 سنين تقريبا هو في في ثانية ابتدائي ثمان سنين اه آه، عندي سؤال تاني ممكن اتفضلي
آه، بالنسبة مثلا لما يكون آه، باكل مثلا تمر أنا سني 32 لما آكل تمر مثلا أو حاجة سكري أحس آه.
بدروسي كده تتعبني جدا أو حلويات آه، أبعد على طول عن الحلويات عن الدرس أبلعها ما أكلهاش ما أهضمهاش على الدرس ده يكون إيه؟
حضرتك طبعا آه، انا عاوزك تزوري طبيب اسنان يعمل لك عمليه كحت وتنظيف للراسب الجيري لان الراسب الجيري في الفم هو اللي يدي حرقان لان الراسب الجيري زي مد ملح يدي حدوقيه في البق وينشف الريق ويعمل تاف في اللثه ويخليها تجيب دم وتحس البق ملزق كده ده س- وجود راسب الجيري فانت حضرتك هتروح للطبيب يعمل لك عمليه كحت وتنظيف للراسب الجيري اللي موجود ويديكي فيتامينات للثه نفسها زي فيتامين سي اللي موجود في البرتقال والليمون آه.
والجوافه هيظبط لك اللثه خالص تعب الألم بيكون في الدرس في تجويف الدرس نفسه اه ما انا بقول لك ده لما بيبقى فيه راس بجيري يدي اللثه تهرب من مكاننا يدي الم في جذر الضرس نفسه او السن فمش الله يبارك هتختفي فيك الكلام ده يا الا دكتور.
بعلاج طب اللثه ممكن ت- ممكن حضرتك ترد عليا بالنسبه اعمل لابني ايه واروح اروح فين اعمل ايه ليه؟
اه ايوه حضرتك حضرتك حاضر تابعيني من خلال التلفزيون موضوع التقويم لابنك هتعرضيه على حد بيشتغل تقويم برضه بس هو التقويم ما بيبداش في السن ده بيبدا بعد اكتمال الانياب وده بتبدا من تسعة سنوات ان شاء الله ل 11 سنه اول ما بي الانياب المستديمه دي بتظهر بيبدا يعمل لك عمليه التقويم بحيث ان هو بيركب لك جهاز بيظبط لك آه، من الفك دوت بحيث ان ما يزيدش مع البلوغ ويبقى الدقن عنده طويله كده ويشوه منظره او الش- ال symmetric ال face بتاعه ما يبقاش مظبوط فانت هتبقى راضيه على حد بيشتغل تقويم هيحدد لك بالظبط بطريقه عن طريق الب- الاشعه يقول لك امتى نبدا ونسبه النجاح بتبقى عاليه جدا جدا بطمنك انا نفسي اشوف طب موضوع طيب موضوع الفيديو أنا نفسي اعرض والنبي حاله اللي هي ديت لانها مهمه قوي قوي قوي بس هرد على هذا الاتصال تابعوني بعدها تشاهدوا الفيديو ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه يا فندم ازيك يا دكتور ربنا يعزك عامل ايه الحمد لله في نعمه ازاي ال- قناة الرحمة جميعا ربنا يعزكم في- بفضل ونعمه من الله ربنا يا سبحانه رب يبارك فيك ويديك الصحة يا رب فدامينكم حبيبي آه والله انا من سنة ونص كده خلعت ضرس امم آه من فوق في ناحية اليمين اه فلسه في ورم في- في شقتي كده في ورم تحت عيني اه آه وحاليا لسه آه، سنيت من قدام دي عمل الصديد انت خلعه بقالك قد ايه لي سنة ونص سنه ونص ولسه حاسه بورم تحتيه اه والله بس من بره من بره مش من من الداخل يعني ظاهري خارجي اه امم اه تحت عيني كده يعني هنا في المناطق دي كده اه في الخد كده اه امم اه ف... فسنتي من قدام عامله صديد فمش قادره أقدر- قادره اقطم عليها الحاجه يعني اه عامله الصديد وف- واتكشفت خالص كده من قدام ايوه اتكشفت خالص ما في مش عارفه اعمل لها ايه بص بقى انت منين انا من هنا من هنا بصي كلمة خلع دي يا حبيبتي مهما كانت بقى اي نعم انت عانيتي من خلع بقالك سنة ونص اه أنت- خلع درس واحد بس اه فانت حضرتك ان شاء الله عاوزك تبحثي عن طبيب كده يكون شاطر في الجراحة دي حلوة يعني يبص آه.
عليكي بالتأكيد هيحافظ لك على السن المتهالكة دي اوعي تخلعيها لا مش هخلعها اوعي آه.
ليه لان ما بتعوضش وان شاء الله ربنا يعطرك في طبيب شاطر كده يتقي الله فيك باذن الله ويحافظ لك عليها ان شاء الله ويشوف لك موضوع الورم ده ان شاء الله هتلاقي حاجة بسيطة ان شاء الله يعني ان شاء الله طب ماشي.
هي مكشوفه خالص من قدام يعني السنه مكشوفه خالص حتى لو 100 متكسرة حافظ عليها لا مش مكسره اه مش مكسره خالص اه طب ده هتتعالج ان شاء الله هيتم علاجها بفضل الله يعني حتى يا دكتور كنت بستعمل المسواك وال الله.
والفرشه ما بطلتهم خالص مش قادره الله الله السواك ان شاء الله هيبقى هي- هيرفع لك من مفيش مرض هيحصل لك باذن الله لان ضد الاورام السواك وضد التهابات وضد الراس بالجير وضد التسوس طالما انت بتستعملي السواك ان شاء الله اطمني خير عمرك ما هتوصل لحاجه تضرك او تتعبك ان شاء الله استسمع الاخ المخرج بقى والنبي اعرض لي بقى الفيديو دوت زي ما انت شايف كده حاله اهيت خلع الابر 6 ضرس رقم 6 فوق والمنطقة الخلفية كلها اهو زي ما انتم شايفين كده ترجع تقول هنا سبحان الله شوف ربنا وفي انفسكم ايه افلا تبصرون سبحان الله واحنا مش داريانين كل الحاجات دي معمولة لنا ببلاش وحاجة مش مؤلمة وحاجة جميلة واحنا حتى ما بنهتمش بنظافة سناننا قبل ما نخش ننام نض- زي ما انتم شايفين شوف بقى جرحه عملنا فلاب اهوت بان عظم الفك زي ما انتم شايفين بدأنا نحط مكان للزرعة اهو بالجهاز اهو زي ما انتم شايفين الحالة ديت فك علوي بيبقى ناخد انتباهنا قوي لل- للزملاء الجدد اللي عاوزين يشتغلوا الكلام ده احنا في المكان ده الجيوب الانفيه بنحافظ قوي عشان ما تتقبش الجيب الانفي على تجويف الفم ويبدا العيان يخنف و- او يشرب ميه من بقه تنزل مناخيره بسبب ان انت خرمت له تجويف الفم على الجيوب الانفيه فبيبقى بالاشعاعات وماشي بعقل كده بالراحه لان شغل الجراحه دي عاوزه الدكتور الغاوي الشاطر اللي ايده حلوه الحساسه كده واللي ما بيستعجلش واللي بي بي واللي بي بيتوقع المضاعفات قبل المميزات وبتوقع المشاكل قبل ال- الحاجه كويسه الموضوع مش موضوع ان انت بتحط زرعه كده وخلصنا لا دي انت بتفكر 200 الف مره اخبارنا ايه نسبه النجاح عاليه ازاي تهتك اللثه هيبقى نسبتها قد ايه آه، استجابه المريض نسبه النجاح ينفع بق المريض ولا ما ينفعش هل هو متابع هل هو من نوع ال neglection عمل زرعه وعدى بظروفها بعد كده الحاجات دي كلها بتعمل حسابها في الفايل بتاعه وتبقى انت متابع عادي زي ما شفتوا بدأنا يعمل اهو اللي هو لهوت مكان الزرعة هنا حصل ان كان في وسع في ال- المكان الخلع القديم بتاع الجذر المتبقي اللي شاله الدكتور فالفتحة اللي هنزرع فيها وسعه فبنجيب جزء عظم نضيفه في المكان دوت اهوت حوالين زرعة وبنبدأ ندخل الزرعة تدريجيا بالجهاز زي ما انتم شايفين كده اهيت الاولانيه ودي الثانيه اهم ودي اللثه زي ما انتم شايفين مفتوحين قد الزرعه الاولانيه والزرعه الثانيه معايا نفضل نكون نقول الله كده لغايه اليوم اليوم القيامه اقول سبحان الصانع الماهر شوف بقى ربنا عامل لنا اسناننا بقى جميله ازاي ومفيش التوهه ديت ومفيش الكلام ده شايف احنا بنحط كمان جزء عظم اهوت وبدانا نرجع اللثه لمكانها تاني اهوت وبدأنا نعمل استيتش قفلنا على الزرعات زي ما انتم شايفين اهوت بعد كده عملنا اشعاعات نطمن حصل تكلس هم زي ما انتم شفتوا كده اهوت شفت الجمال الجيب الانفي اللي انا بقول لك عليه هو بقى اهو جيوب الانفيه لو هو الدكتور مش فاهم بيعمل ايه يخش بال implant لغايه الجيب الانفي كده يدخل العيان في توهه ومشاكل فدي توجهنا الى ان لو سمحت ما تسلمش نفسك الا لحد تثق في انه يشتغل الكلام ده مش موضوع مش موضوع ان احنا بنحط تركيبه وخلصنا ادي المقاسات اهيت بعد كده هوريكم الشكل العام بقى عامل ازاي حاجه طبعا آه، جميله لكن طبعا مش هتيجي زي ده اهو مش ايه رايكم في الشكل الجمالي ده بدانا نركب الكراونات البارسلين عليها اهو حاجه طبعا رغم بقى هذا شتان ما بين حاجه الانسان شغل الانسان وشغل ربنا شغل ربنا ببلاش وحاجه بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال وحاجه ثبات والجسم بيقبلها تمام ادي حاله تانية هوريها لكم برضو ايه رايكم في الكلام الجميل ده ادي الجيب الانفي الجيب الانفي اسنان اهوت المنطقه ديت زي ما احنا بنشاور كده اهوت هنبدا نزرع المنطقه دي اهوت في لاب دي كان مركب تركيبه ثابته قبل كده وعملت مشاكل بدانا نرفع ونشيل العظم المتاكي اللي اهوت حوالين جذور الاسنان في عظام الفك تمام تمام اهو بنشيل كل ال necrotic tissue خالص بدأ العظم يبقى نضيف كده عشان في خلايا معينة بتبني عظم وفي خلايا معينة بتاكل عظم بننشط المكان اللي فيه خلية اللي بتبني العظم اللي هي osteoblast cells وطبعا ال- التطهير في المكان والكلام ده بيخلي ال osteoclast cells الخلايا الآك- الخلايا الاكله العظم بتبدا يقل وظيفتها زي ما انتم شايفين كده ادي الزرعه اهيت تمام اهوت ضروس خلفيه برضو اهو بيبدا اهوت الجهاز بندخل ال implant جوه الجو نفسه بحيث يبقى داخل ايه بال- بضغط بحيث ان ما تبقاش looseness او سايبه او فيها space ما بينها وما بين ال bone كل ما بتبقى زي ما شايف كده بتتقرب بتك- بتتربط بصعوبه بيبقى نسبه النجاح اعلى والثبات اعلى وبتبقى حاجه جميله ادي عظم اهوت بنعمل عمليه عظم اهو زرع العظم حوالين المنطقه اللي بنزرع فيها اهو لان كان عامل كيس تحتيه متحوصل فكل عظم الفك وممكن لو ما اتشالش الكيس ده ياكل ال- العظم كله لغايه ما يوصل للجيوب الانفيه ويدخل العيان في توها اهوت بنبدا ناخد العظم من نفس العيان نفسه بناخد زي ما انت شفتوا بنشيل من الحته اللي بنشاور فيها على السهم دي عظم من حواليه ويتعمل شرايح بسيطه كده ونحط في قلب الكافيتي دوت اهوت وبنبدا نعمل الليسة نرجعها مكانها تاني ونعمل stitch stitch يعني نخيط اهو بدأنا دي membrane بيتحط كده اهوت وبنبدأ ناخدها stitch تاني كل واحدة على حدة اهوت معايا يا حبايبي طيب شفت بقى ان اهو في الاخر بنعمل اشعاعات ونطمن نلاقي ما شاء الله حصل التكلس إيه العظم تعالى بقى انا اوريكم حاله تانية على ما يشتغل الفيديو هرد على اتصال السلام عليكم السلام أيوة يا عليكم ايوه يا احمد ايوه يا احمد السلام عليكم آه انا عندي السكر
ايوه ودروسي متخلعه
ايوه وعايز اشوف اعمل ايه فيها انت سنك قد ايه انا سني 68 سنه وعندك السكر 68 سنه السكر بتاعك مظبوط ولا لا يعني انت ظابط سكرك ولا مظبوط يا لا فهد الباشا ها مظبوط
ظابط سكرك ايوه طيب وعندك ايه فقدت كل الاسنان ولا ايه لا، الاخبار في آه، دروس بتتخلع وبخلعها تدريجيا انت ما تستعجلش في الخلع حضرتك ما هو دلوقتي ال- الضرس بيتلكلك خالص حتى لو بتخلخل دلوقتي له علاج انا لسه قايل في بدايه الحلقه اه خلخله الاسنان دلوقتي بقى لها علاج جراحي احنا بنعمله بفضل الله مفيش حاجه اسمها خلع تنصح بايه يا دكتور نعم تنصح بايه انصح ان انت ما تخلعش وتحافظ على اسنانك وتدور على حد لان في علاج لخلخله الاسنان دلوقتي زي ما انا قلت لك لان الضرس والسن الطبيعي ما بتتعوضش شكرا يا دكتور مع طعم استاذ المخرج بس عرض ح- ال- ال- عرض الفيديو ده بسيط وبعد اذن حضرتك زي ما انتم شايفين كده حبايبي عشان اهو ادي خلع للاربع اسنان اميه برضو حصل فيهم بقى تاكل في العظم احنا مش بنخلع عشان ناكل لان اصلا الجذور بتاعه الاسنان دي موجوده اتاكلت فعشان بقول لك يعني انت بتخلع الطبيعي الجميل ده وانت شايف على الشاشه كده وتيجي تحط صناعي لا ده هو حصل مع السنان دي تاكل جذورها بقاش لها جذور خالص وبدات تعمل اكياس وهتبهدل المريض ففي الحل زي ديت آه، ودي آه، واحده سنها صغير فعاوزين حاجه برضو ما تبانش زي ما انتم شايفين بدانا بعد ما خلعنا شلنا الاسنان المتهالكه الضاره دي انها تبقى مصدر للعدوى والتلوث عظام الفك فبنشيلها وبنطهر مكانها زي ما انتم شايفين اهوت اهوت كمان وبنبدا نخش لغايه ما ما ما نوصل لعظم الفك السليم بعمق عن عن عن ايه عن السنه الطبيعيه ب 3 4 مللي ب 5 مللي في عظم الفك ويبقى عظم قوي نبدا ركبنا اهو اثنين implant اهو شايفين اهو ده واحد اهو على السهم ده والتاني اهو اهو بعد كده عملنا stitch بدل ما نكلف العيان هنا في الحل زي دي احنا بنعمل اتنين وبنركب تركيبه ثابته من البورسلين طربوش على دي وطربوش على دي وماسك السنتين المخلوعين بدل ما تغرم ال patient اربعه implant بتعمل له اتنين بس واتنين ماسكين الاتنين يبقى توفير وبيبقى في نفس الوقت انت ضامن ان ال implant ديت الاتنين دول هيشيلوا آه الاتنين المفقودين ويبقوا ثابتين وزي الفل ويبقى وفرنا لان زي ما انت شفتوا كده خلعنا اهوت وبدانا نخيط وبنسيب في الفك العلوي ال implant دي ست شهور بيحصل لها تكلس وبعد كده بيستكمل عليها البناء أهو عملنا اشعاعات اهو طلع الحمد لله ان في بناء عظم جديد بعد كده اهوت يا سلام دوات جميله ازاي وزي الفل حاجه ما شاء الله يعني اهوت بنعمل اشعاعات برضو follow up الحاله اهوت وبعد كده ناخد مقاسات معايا بعد ما ناخد المقاس دوت بنبعته معمل البارسل اللي بنا- بيتعامل معانا وبنبدا زي ما انتم شايفين كده دي مراحل فنيه مش هتهمكم او انتوا يهمكم اوريكم بعد ما خدت المقاسات وتم التركيب اهوت الزرع اهيت اهوت في الحالة اللي زي ديت بتغطي بعد كده وانت مطمن زي ما انتم شايفين التركيبة جميلة ازاي بقى يا جماعة اهو يبقى احنا ركبنا اظن آه، حاشا لله يعني بس هو ربنا سبحانه وتعالى اللي طبعا بيعلمنا وبنوصل للكلام ده لا- ولكن لا شبيه لصنعة ربنا ومهارته لكن هو ربنا أما بيحب يبقى إنسان آه، بيعلمه لأن ربنا بيقول لك اتقوا الله ويعلمكم الله فالإنسان طبيب مننا المسلم أما يتقي الله شايف بعد ما ركبنا بدأنا نفتح اللثة تاني عشان ترجع تنزل تغطي على حرف التربوز زي ما انتم شايفين كده ايه رأيكم في الشكل الجمالي ده اهو من شهر الاثنين تلاقي اللثه دي نفسها بفضل الله انت اللي اوريكم منظر بس قبل وبعد لحظه كده اهو ها شايف المنظر كده ها اهو اهو وادي التركيبه اهي. راكبه على اثنين امبلانت وده طبقه البورسلين وبنبدا نوسع للثه نفسها اهو تنزل عليها شهر والتاني تلاقي آه، حاجة زي ما انتم شايفين كده هنقول سبحان الله وحاجة بسم الله ما شاء الله بتأدي وظيفة وبتأدي شكل وجمال وكل حاجة لكن لازم ينقصها حاجة عن بتاعة ربنا سبحانه وتعالى ايه هي ان يكفي انها ما فيش فيها احساس ان السنة الصناعية او الزرع فيش فيها احساس وده الفرق بين صناعة ربنا سبحانه وتعالى وصناعة البدن لابد ان تبقى في عجز عندنا احنا برضو مهما نتعلم لان ربنا سبحانه وتعالى قال لك وما اوتيتم من العلم الا قليل طبعا اتمنى ان يكون الوقت اللي انا قضيته معاكم ده وقت مثمر ووقت استفدتوا بيه وشفت ان موضوع الزرع حاجه جميله وحاجه زي الفل بس المريض الذكي اختار هتعمل الحاجات دي فين وانهي طبيب وانهي ايد هتشتغل لك الكلام ده عشان ما تعملش زرع وتخرج لا قدر الله بالتهابات مضاعفات او فيروس ان شاء الله انا بطمنكم كل من بيشتغل جراحات الفك زينا والفم بفضل الله يبقى بيكون بيتقي الله فيكم آه، طبعا الوقت مع حبايبي بيمر بسرعه آه، ان شاء الله وزي ما وعدتكم كان لي في العمر بقيه هعرض لكم حلقات عن التدخين ومشاكله واثاره واضراره آه، لا املك الا ان اقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أترككم في رعاية الله وأمره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصحة كنز لا يفنى